السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وكنا بنتابع في تلك الحلقات الماضية الآيات اللي ربنا عز وجل تكلم فيها عننا اللي كلمنا فيها عنا اللي أخبرنا فيها بمجموعة من صفاتنا المهمة صفاتنا الأصلية اللي هي في أصل خلقتنا وصفات تخص أكتر إنسان الإيمان وهذه الصفات تخص أكتر الثغرات النهاردة إن شاء الله إحنا على موعد مع مجموعة من الصفات الجديدة اللي ربنا عز وجل كلمنا عنها هذه الصفات جاءت في سورة المعارج يقول ربنا سبحانه وبحمده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا احنا هنا أمام ثلاث أوصاف وصف للإنسان بأنه هلوع وصف له بأنه جزوع وصف له بأنه منوع هذه الأوصاف الثلاثة من أوصاف الإنسان طيب ويا ترى احنا قدام أنهي إنسان قدام إنسان بعينه ولا قدام الإنسان ككل من حيث كونه إنسانا احنا كنا أشرنا للكلام ده قبل كده في الحلقات الماضية وقلنا العلماء كلامهم إما الإنسان ككل أو الإنسان الأول اللي هو سيدنا آدم أو إن هو يكون الإنسان الكافر أو إنه يكون إنسان معين من من الكفار وفي كل الأحوال الخطاب يخصني في كل الأحوال أنا الخطاب ده ينبغي إن أنا أنتفع بيه إما إن يكون خطاب ليا بشكل مباشر أو خطاب ليا بأسلوب غير مباشر وفي كلام جميل الحقيقة يعني للعالم الكبير إمام من أئمة التفسير طاهر بن عاشور عن المسألة دي بيقول واعلم أن كلمة خلق الإنسان يعني لما ربك يقول خلق الإنسان إذا تعلق بها ما ليس من المواد يعني مثلا ان هو خلق من طين خلق من من صلصال من حماء مسنون من علق يعني ما جاتش فيها حاجه ماديه اللي احنا بنسميه انسان الابدان او انسان الطين بل كان من الاخلاق والغرائز لما ربنا يقول خلق الانسان من عجل مثلا ان الانسان خلق هلوعا حاجه من قبيل الاخلاق والغرائز اللي احنا بنسميه انسان الايمان او بنسميه انسان الدين بيقول إذا تعلق ما ليس أو إذا تعلق بها ما ليس من المواد بل كان من الأخلاق والغرائز قد يعنى بها التنبيه على جبلة الإنسان فدي صفات جبلية لو صح التعبير صفات أصلية فينا احنا كلنا وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تعريضا بذلك لوجوب الحذر من غوائله هي دي القضية مش القضية أن ربك بيقول لك أن أنت في جبلتك ولا في أصل خلقك أنت كذا لأ الأهم من كده إن أنت تحذر من هذه الصفة زي ما قلنا ربك بينبهك على ثغرات علشان أنت تتطهر منها وتجتهد في إنك تسدها في نفسك تمام؟ طيب بقول وقد ترد للعذر والرفق في أوقات يبقى مش, مش زي ما البعض متخيل إن أنت مثلا بتنبه لثغرات والثغرات دي هتجيب لك إحباط لأ ده في أوقات ربنا عز وجل بيخفف عنك للعذر والرفق نحو قوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يبقى ربنا عز وجل بيترفق بيك وبيرحمك وبيعذرك في أوقات تكون وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طرأ عليه من سوء تصرفه في أفعاله يعني أحيانا ممكن تكون أصل ما طرأ يعني أو أصل ما فطر الإنسان وما طرأ عليه من سوء تصرفه زي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا إلا الذين آمنوا فبرضه دي أحيانا برضه في الذكر بس واضح هنا من كلام الطاهر بن عاشور في هذه المسألة ان لما لما ربنا يتكلم عن الانسان بصفة عامة وخصوصا في مسألة خلق الانسان في الغالب يراد الانسان الايه الانسان العام طيب عشان كده حتى هنا في الآية بتاعت ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين ال ال الامام ابي السعود يقول والاوصاف الثلاثة مقدرة أو أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها يعني هي دي حاجة عامة حتى الشيخ السعد يقول وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع يعني ده برضو وصف لطبيعة الإنسان الأصلية وفي التحليل والتنوير يقول فالمراد بالإنسان جنس الإنسان فالمراد بالإنسان جنس الإنسان هنا فالشاهد يعني أو الخلاصة إن الإنسان خلق هلوعة أنهي إنسان هل أنا داخل في هذا الكلام نعم هذا هو الإنسان من حيث كونه إنسان الإنسان على جبلته طيب إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين سؤال مين بقى الإنسان ده يعني يعني إيه يعني إيه هلوع يعني إيه جزوع يعني إيه منوع آه هنشوف هنا حتى كلام بس العلماء في مسألة الهلوع دي أو الهلع الهلع في لغة العرب في بيقول في مقاييس اللغة العالم الكبير ابن فارس بيقول الهاء واللام والعين يدل على سرعة وحدة وناقة هلواع حديدة سريعة فلما نقول واحد عنده هلع يعني في هو عنده يعني هنقول some sort of unstability يعني حاجة هو مش stable مش مستقر حد هلوع ويمكن ده الإطلاق بتاعنا في الواقع يعني احنا لما نقول ان فلان أصيب بنوبة هلع يعني حاجة كده بسرعة وفيها حدة فيها شدة مسألة الحدة دي واضحة واضحة يعني يعني احنا مثلا في في ال psychiatry بنقول مثلا panic attack وترجمتها بالعربي نوبه هلع فالهلع ده بتبقى حاجه بتيجي بشده وبحده جامده وبتيجي بسرعه وبيكون فيها سرعه تمام السمين الحلبي بيقول في عمده الحفاظ بيقول قيل مفسره بما بعده يعني يعني ايه هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا وبيقول قيل الفزع والاضطراب الشديد من قولهم ناقة هلواع أسرعة السير وقيل هلوعا ضجورا لا يصبر على المصائب وقيل هو الذي يفزع ويجزع من الشر ويحرص ويشح على المال ودكتور جبل بيشوف ان المعنى المحوري هو فراغ الجوف من مصدر القوة تمام فالشاهد هنا نلاحظ نلاحظ ان مسألة ان الانسان خلق هلوعا يعني ايه هلوع يعني عنده خوف مشوب بحزن فممكن نعتبر كده نعتبر ان الهلع من عائلة المخاوف من عائلة المخاوف يعني ممكن نعتبره أشبه بالفوبياز بالانكزايتز يعني هو أشبه بالرهابات وأشبه بالمخاوف الهلع كده الهلوع ده الخائف الفزع اللي هو في حالة رهاب ما بس خوف كده طارئ فزع طارئ فده ممكن نقول عليه فالإنسان في أصل خلقته هلوع يعني الإنسان في أصل خلقته إن هو سهل قوي يخاف سهل قوي ان هو يحس بهذه الحالة من الهلع طيب اذا مسه الشر جزوعا لما يمس شر بقى ولا يصيب اذى يجزع الجزع ده حزن شديد احيانا يقعد واذا مسه الخير منوعا والعجيبة بقى من الانسان ده لما يمسه الخير بيمنع الخير اللي عنده ده وللأسف الشديد بيبخل به بيبخل به عشان كده حتى الإمام الطبري أورد في تفسيره قال والهلع شدة الجزع ما شدة الحرص والضجر وقوله إذا مسه الشر جزوعا يعني يقول إذا قل ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع من ذلك لا صبر له عليه وإذا مسه الخير منوعا وإذا كثر ماله ونال الغنى فهو منوع لما في يده بخيل به لا ينفق في طاعة الله ولا يؤدي حق الله منه فالخلاصة الله سبحانه وبحمده يخبرنا ان احنا عندنا ثغرات عندنا ابتلاءات اصليه الابتلاءات دي بتقول ان الانسان ده هلوع وانه لما يمسه الشر بيبقى جزوع ولما يمسه الخير بيبقى منوع ان هو بطبيعته اصلا هو هو عنده تندنسي هو هو عنده قابليه قابليه لانه يصاب بالهلع يصاب بالخوف المفاجئ بالفزع بالرهاب هو هو الانسان معرض لذلك وكمان الانسان ده بقى بيتجلى الهلع ده يعني في حالة لما يصيبه الشر لما يصيبه الشر بيبقى جزوع بيحبط وبيحزن حزن شديدا ولما يصيبه الخير على العكس من كده بيمنع يعني المتصور بقى ان الانسان اللي بيجزع لما يصيبه الشر لما يصيبه الخير بقى يفرح ويتفائل لا ده بيمنع وبيركن على جنب وبينطوي الله المستعان يعني ولذلك ولذلك يمكننا أن نقول باختصار أن ذلك الموصوف في هذه الآيات إذا مسه الشر لم يشكر الخير عذرا لم يشكر لو مسه خير ما بيشكرش وإذا مسه الشر لم يصبر يبقى يمسه الخير ما يشكرش ويمسه الشر ما يصبرش فمنعه منعه إذا مسه الخير بخلا وخوفا وهلعا من الحرمان من الخير الذي هو فيه ومن نقصانه أو ذهابه فيغفل عن الشكر وجزعه إذا مسه الشر حزنا ويأسا وهلعا من الآثار المترتبة على ذلك الشر فلا يستطيع أن يصبر فالجزع هلع والمنع هلع ولذلك حتى ابن عباس رضي الله, رضي الله عنهما كان بيرى أن تفسير هلوعا ما, هو جاء ما جاء بعده ما الإنسان خلق هلوعا يعني هلوعا يعني إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا طيب كده احنا تعرفنا على هذه الصفة و... ومحتاجين شوية تأمل في هذه الصفات ازاي يعني شوف ربنا بيقول ايه بيقول إن, إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر مسه الشر يا إلى, إلى هذه الدرجة مجرد المس أدنى الإصابة آه وكمان شوفوا ربنا بيقول إن الإنسان خلق هلوعا مش هالعا هلوعا هلوعا يعني يعني فعول يعني بيحصل منه الكلام ده كتير في اليوم الواحد ممكن يصيبه الهلع أكتر من مرة جزوع منوع في اليوم الواحد يصيبه الجزع أكتر من مرة يصيبه المنع أكتر من مرة فناخد بالنا برضو من مسألة دي وده برضو يأكد لنا قد إيه فكرة إيه يعني كثرت فرص تعرض الإنسان للمخاوف والأحزان الإنسان كتير قوي حاجات تغمه تغمه حاجات مكدرات وغيرها طيب ماشي ده التحليل ماذا عن الحلول يعني يعمل ايه بقى الانسان ده اللي هو هلوع جزوع منوع يتصرف ازاي يعمل ايه سبحان ربي الكلام ده في سورة المعارج بعد مباشرة وكأن هناك روشتة لو صح التعبير تخص هذا الكلام إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى نهاية الآيات روشتة وصح التعبير هذا النوع بقى ولذلك سبحان الله دايما الصالحين تراز, تراز خاص من البشر الصالحين دول تراز خاص من البشر ولذلك قلنا قبل كده في الإنسان العام والإنسان الخاص احنا بنتكلم على الإنسان العام على أصل خلقته هو كده لكن بقى لما الإنسان بقى سبحان الله زي ما قلنا بيسد تلك الثغرة بما آتاه الله من الفطرة لما بيسد تلك الثغرة بالوحي الذي آتاه الله إياه بيعيش المشاكل دي لذلك سبحان الله دايما الناس الصالحين دول كده أو الناس المرتبطين بالوحي أنا بقول عليهم أهل كوكب الإحساء هم في كوكب تاني أصلا اللي بيعانوا منه الناس اللي الناس عايشينه لا مش في العالم ده أساسا لذلك حتى سبحان الله في, في الأخير لما بيكونوا في الدنيا أهل كوكب الطاعة والإحسان بيكونوا في الآخرة في عالم تاني خالص إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون سبحان الله الناس كده كأنهم بالضبط في اي بي very important persons ناس سبحان الله في عالم آخر ليه؟ لأن هم كانوا في الدنيا فعلا هم في عالم آخر إزاي؟ إزاي هم استعملوا ما آتاهم الله من المميزات ومن الملكات ومن الممتلكات استثمروا الكلام ده في أنهم يسدوا به الثغرات ونجحوا في هذه الاختبارات والابتلاءات ولذلك سبحان ربي يعني لما هنتابع بقى الكلام ده في القرآن يعني قلنا في سلسلة أعمال موجودة موجودة في هذه السورة لكن لو نظرنا للأمر كده بإيه بشكل عام بشكل عام هنجد أصلا بقى إن القرآن هو صمام الأمان من المخاوف والأحزان يعني لو استقرأنا أحوال الذين أخبر الله عنهم في كتابه أنهم أهل الأمان من المخاوف والأحزان اللي ربنا قال عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني ممكن باختصار كده نوصفهم بوصف واحد إنهم أهل اتباع القرآن الآيات إما تنص على ذلك تصريحا أو تنص عليه تلميحا فلو استعرضنا الآيات نفسها هنجد ببساطة شديدة جدا جدا جدا الناس اللي بتتبع القرآن هم أهل الأمان من المخاوف والأحزان لدرجة ان احنا نقدر نقول ان العناية بمعاني القرآن أعظم صمام, صمام أمان من المخاوف والأحزان أعظم صمام أمان من المخاوف والأحزان ولذلك حتى كنا دايما نقول على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن أو على عتبات العناية بمعاني القرآن تنتحر كل الهموم والأحزان يكفي ان هو ربيع القلوب نور الصدور جلاء الاحزان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ولذلك مجالس تدارسه تتنزل فيها السكينه تغشاها الرحمه والطمانينه قال ربي سبحانه وبحمده الا بذكر الله تطمئن القلوب وفي الحقيقه الحقيقه الكلام ده مش هيشعر به الانسان اللي هو ما بيباشرش الكلام ده في قلبه يعني للاسف الشديد هنجد ناس كتير لك يا عم طب ما انا بعمل الكلام ده هو بقى اجرب ومش عارف ايه ولا بلاقي اللي انت بتقول عليه ده بقى و... وتقول لي الامان من المخاوف والاحزان والكلام ده كله مفيش الحوارات دي لا طبعا موجود وحاضر طب ليه مش بيحصل لان حضرتك لم تاتي بالمفروض فلا تطالب بالموعود انت انت ما حققتش الشرط ما تطالبش بالمشروط يعني ايه ما حققتش الشرط ما هو ربنا قال فمن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون انت يعني الوعد ده للناس المعتنين بمعاني القران وانت ما اعتمدتش بمعاني القران انت قعدت اه مسكت المصحف قريت شويه عملت بعض الحاجات الجميله فانت تخيلت كده بقى خلاص اهو ليه بقى ما حصلش الكلام ده لا انت حضرتك تاتي بالمفروض يتحقق لك ان شاء الله الموعود تعمل اللي عليك ان شاء الله ربنا يحقق لك اللي انت تريده او اللي هو وعدك بيه ولذلك ربنا بيقول بشكل واضح وصريح فإما يأتين فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال ربنا سبحانه وبحمده وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وربنا سبحانه وبحمده يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب والألؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولذلك لذلك يقول ربي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فالشاهد ان الأمان من المخاوف والأحزان أو أعظم صمام أمان من المخاوف والأحزان هو القرآن لكن علشان يتحقق هذا الكلام الإنسان يحتاج للعناية بمعاني القرآن مش مجرد العناية بمبانيه ولا الوقوف عند حدود مبانيه وده شيء جميل وطيب لكن مش هو ده المراد وهنا ننبه إلى أن احنا لما نقول مخاوف وأحزان لابد أن احنا نفرق بين الشيء العارض وما بين الشيء المستمر يعني ايه الشيء العارض والشيء المستمر يعني فكرة أن الواحد في حاجة جت دلوقتي خوفته وجت حاجة أحزنته الإنسان لا يخلو من ذلك لكن الكلام بشكل واضح وصريح هنا عن الخوف اللي بيستمر عن القلق اللي بيستمر عن الهلع اللي بيستمر هنا عن الجزع اللي بيستمر الخوف من ده أصلا الخوف من هذا الكلام او يعني الكلام على هذا الكلام يعني ايه الكلام على هذا الكلام لان مثلا مثلا هم في ال psychiatry او في في الامراض النفسيه ما بيعتبروش الشخص ده مصاب باكتئاب لمجرد انه حزين لمده يومين ثلاثه ولا اسبوع لا ده ده لازم يبقى داخل مثلا يقعد اسبوعين والاسبوعين دول يتكرروا مش عارف كم مره في مده مش عارف ثلاث شهور ويقسموه ل minor و major minor depression و major depression يعني ممكن نقول عليه اكتئاب بسيط او اكتئاب صغير يعني اكتئاب كبير لو صح التعبير فبيقسموا كده تمام فالح الايات بتتكلم عنها بشكل واضح وصريح مش ممكن انسان يكون عنده عنايه بمعاني القران ويدخل في الاكتئابات وال depressions وهذه الاشياء مش ممكن انسان يكون عنده عنايه بمعاني القران ويعيش الليله بتاعت بقى الفوبيا وال anxiety والكلام ده والانسان معتني بمعاني القران كما يحب ربنا ويرضى طيب كده ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا تمام طيب واذا مسه الخير منوعا اللي هي فكرة ان الانسان اللي ربنا وصفه في آية تانية بانه قتور قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا القتور يعني القاف والتاء والراء يعني بتدل على تجميع وتضييق فقتور التقتير ده اللي هو ايه اللي هو حد بي حاجة اشبه بالبخل كده حاجة شبيهة بالبخل والآية دي حتى ابن كثير يقول فيها والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه وده كلام العلماء في ان الكلام ده يخص الإنسان يعني والرازي يقول الأصل في الإنسان البخل فالإنسان بيبقى قتور و... ودي حاجة واضحة عنده ويمنع لما يصيب الخير لكن سبحان ربي لما القرآن يدخل حياته لما الوحي يدخل حياته يبقى كصفة أولئك الذين ذكروا الله في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ذلك التعانق الحاصل بين القرآن والإحسان فما يكونش الإنسان ده أصلا بل يكون إنسانا جوادا سيدنا ابن عباس بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة يعني المجالس اللي كان سيدنا النبي بيقعدها مع سيدنا جبريل آه هذه المجالس بتورث النبي زيادة في جوده ليه؟ لأن هو في الحقيقة القرآن يحض الإنسان على هذا الجود وعلى هذا الخير نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك